إصحاح سبعة هيكلمنا عن قطتان عاوز يراجع تاني مفهوم الناموس إيه دور الناموس وكان ليه جه الناموس وهل الناموس في ذاته خطية ولا مش خطية فيقول أم تجهلون أيها الإخوة لأني أكلم العارفين بالناموس أن الناموس يسود على الإنسان ما دام حيا فإن المرأة التي تحت رجل هي مرتبطة بالناموس بالرجل الحي ولكن إن مات الرجل فقد تحررت من ناموس الرجل عشان يناقش موضوع الناموس بيكلم ناس في الأصل أغلبهم يهود قال لهم شوف لما تكون ست مرتبطة بجوزها تحت الناموس في النظام اليهودي لو عاشت مع راجل تاني تبقى زني لكن لو جوزها مات من حقها تتجوز تاني فكان لازم الناموس يبطل او حد يموت عشان تبقوا ملك للمسيح كانه بيقول ايه الانسان او النفس او الكنيسه هي المراه والناموس ده الراجل الاولاني فاحنا كبشر كنا متجوزين الناموس يعني يعني كنا مرتبطين بالناموس على ان الناموس بيحكم علينا وبيأيد حريتنا زي الراجل اللي مع واحدة ست لازم يحصل نوع من الموت والترمل عشان تتحرر المرأة دي وتبقى تقدر تروح لعريس جديد أو لراجل جديد فهيقول بما أن الناموس ما يصحش يموت لأن الناموس ده كلام ربنا المرأة نفسها ماتت اللي هي مراته لو صحيت تاني خلاص اتفك الجواز لأن اللي كانت متجوزة دي ماتت لو صارت لرجل آخر من حقها لأنها ماتت اوريدي فاهمين الفكرة يعني بدل ما الراجل يموت الست ممكن تموت هو لأنه مش قادر يقول إن الراجل يموت كناموس لأن الناموس مش هيبطل عاوز يقول ان العهد اللي بينهم اتكسر بموت المرأة واحنا متنا امتى قلنا المرة اللي فاتت في المعمودية فالمعمودية اللي مبنية على موتة المسيح حررتنا من الخضوع للناموس ما بقيناش مرات الناموس ما بقيناش ملك للناموس انما اصبحنا ملك للعريس الجديد اللي اشترانا اللي هو السيد المسيح تعالوا نقراها نشوف قالها ازاي بيقول أم تجهلون أيها الإخوة لأني أكلم العارفين بالناموس أن الناموس يسود على الإنسان ما دام حيا طول ما البني آدم عايش الناموس يحكم فإن المرأة التي تحت رجل هي مرتبطة بالناموس بالرجل الحي ولكن إن مات الرجل فقد تحررت من ناموس الرجل إذا ما دام الرجل حيا تدعى زانية إن صارت لرجل آخر ولكن إن مات الرجل فهي حرة من الناموس حتى أنها ليست زانية إن صارت لرجل آخر كلام منطقي إذا يا إخوتي أنتم أيضا قد متم للناموس يعني بالنسبة للناموس أنتم مت بالمعمودية بجسد المسيح لأن المسيح لو المجد خد جسد البشرية خد طبيعتنا ومات على الصليب فاحنا متنا من خلال المسيح وخدنا الموتة دي في المعمودية متم للناموس بجسد المسيح يعني لما الناموس يجي يقول لك انا ليه عندك عقاب لانك اخطأت تقول له انا مت انت مالكش حاجة دلوقتي انا مت خلاص انت حكمت عليا وخدت كل اللي ليك عندي لاني انا مت في المعمودية مالكش حاجة دلوقتي يا ناموس هو بيشرحها بطريقة فلسفية عشان يورينا يعني ايه بقينا بتوع المسيح مش بتوع الناموس عشان يهد الفكرة بتاعت التهود فبيقول إذا يا إخواتي أنتم أيضا قد متم للناموس بجسد المسيح لكي تصيروا لآخر للذي قد أقيم من الأموات لنثمر لله يعني احنا بقينا مش ملك الناموس وإنما ملك المسيح الآخر الرجل الآخر الرجل الثاني آدم الثاني لأنه آمن الموت وبالتالي ادانا حياة جديدة نقدر نتجوز من جديد بقى احنا احرار دلوقتي نرتبط بالمسيح اللي حررنا مش نرتبط بالناموس اللي كنا معاه في عبودية وفي ذل إذا هو بيعبر عن ارتباطنا بالناموس كاليهود مع الناموس زي الراجل ومراته. فاليهودي ملتصق بالناموس ما يقدرش يخلص منه. والناموس يحكمه زي ما أي راجل يهودي بيحكم مراته. لكن تنفصم العلاقة بالموت. وانتهت العلاقة بموت البشرية مع المسيح بفداء المسيح وخدنا الموتة دي في سر المعمودية فتحررنا من سلطان الرجل الأول اللي هو الناموس وصرنا ملك للرجل الثاني اللي هو المسيح له المجد اللي اشترانا فأصبحنا نصير لآخر للذي أقيم من الأموات لنثمر لله يعني إيه؟ يعني يلا نطلع ثمر يعني الزرعة بتاعتنا ما كانش فيها ثمر طول ما كان الناموس بيحكمها اليهودي ما تلاقيش فيه فضائل كتير لأنه محكوم بناموس أديكم مثل يعني اليهودي مطلوب منه لا يقتل بس مش مطلوب منه لا يغضب بنفس الدرجة إنما المسيح له المجد يقول سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل أما أنا فأقول لكم لا تغضب على أخيك باطلا شوفوا الثمر فضيلة بقى الوداعة وطولة البال دي حاجة كبيرة أوي سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني أما أنا فأقول لكم من نظر إلى امرأة ليستهيها فقد زان بها في قلبه سمعتم أنه قيل للقدماء لا تحنث بأقسامك أنا أقول لكم لا تحلف البتة سمعتم أنه قيل للقدماء عين بعين وسن بسن أنا أقول لكم أحب أعداءكم هنا الثمر بقى يبقى الحرية اللي خدناها في المسيح له المجد ادتنا فرصة ان احنا نتجمل بالفضائل المسيحية ونثمر لله يبان على طبيعتنا الجديدة انها حاجة غير زمان وعشان كده المسيح قال ان لم يزد بركم على الكتبة والفريسين مش هتدخلوا السماء ليه؟ الكتبة والفريسين دول أعلى فئات التدين اليهودي بس دول تحت الناموس ما يعرفوش يثمروا لله بالفضائل لكن احنا كمسيحيين مطلوب مننا بر اعلى من بر الكتبه والفريسين اعلى من بر الناموس بر الناموس كبير وما يقتلش وما يسرقش وما يزنيش ولا يشتهي مال قريبه احنا البر بتاعنا شبه المسيح مستوى تاني نثمر لله تبقى الثمار بقى ايه كلها تعجب ربنا إذا يا إخوتي أنت أيضا قد متم للناموس بجسد المسيح لكي تصيروا لآخر للذي قد أقيم من الأموات لنثمر لله لأنه لما كنا في الجسد كانت أهواء الخطايا التي بالناموس تعمل في أعضائنا لكي نثمر للموت يعني إيه لما كنا في الجسد طب ما احنا ما زلنا في الجسد لا يقصد لما كنا مستعبدين في الجسد ما احنا ما زلنا في الجسد كلنا لينا أجساد لكن قبل الفداء وبدون المعمودية الجسد يسيطر علي وأنا مستعبد ليه فيقول لما كنا في الحالة دي في حالة الخضوع للجسد كانت أهواء الخطايا التي بالناموس تعمل في أعضائنا يعني إيه أهواء الخطايا التي بالناموس هو الناموس بيعمل أهواء خطايا الأهواء اللي هي جمع كلمة الهوى اللي هو الشهوة الميل للخطية أو شهوة الخطية كانت شغالة في أعضائنا بالناموس بالناموس إزاي طب ما هو الناموس ده شوية وصايا الناموس مش بيقول اقتل ومش بيقول اذني لكن لأنه بيقول لي لستة من الممنوعات الممنوعات دي على طول بتخليني ايه الممنوع مرغوب فانا عاوز اعمل الكلام ده او بنتبه ان جوايا شهوه يعني يمكن واحد كان بيكذب ومش واخد باله لكن لما بتيجي وصيه لا تكذب بتنبهه فبتستثير التحدي والمعركه الداخليه والهوى اللي جواه فبيقول لما كنا في الحاله الاولانيه كانت اهواء الخطايا اللي مستغلة الوصية عشان تبان التي بالناموس تعمل في أعضائنا والمعنى ده الحقيقة يعني بولس الحكيم يحس كل واحد فينا ان في شهوة تحس انها بتتحرك جواك بتسيطر عليك بتسوقك كده عاوزاك تغضب عاوزة الشهوة دي تخليك تمد ايدك وتسرق او في نوع من التسلط احيانا للانسان اللي ما يعيش بالروح لكي نثمر للموت يعني نتيجة هذا الهوى أو نتيجة الخضوع لأهواء الجسد بيحصل ثمر إيه الثمر اللي هو النتائج غضب كذب سرقة زنا قتل غش كل ده اسمه إيه ثمار الموت لأنه لسه بيقول أجرة الخطية موت الحياة بالشكل ده تؤكد أنه أنت ماشي في اتجاه جهنم الموت فبيقول هنا كانت الأهواء مسيطرة علينا لما كنا في الجسد في الحالة الأولى أهواء الخطايا بالناموس تعمل في أعضائنا لكي نثمر للموت أما الآن يبقى في فرق بعد المعمودية المعمودية بتدي فرق الإيمان بالفداء وبعدين المعمودية أما الآن فقد تحررنا من الناموس إذ مات الذي كنا ممسكين فيه يعني إيه يعني الجسد اللي احنا ممسوكين فيه ده مات على الصليب وجسدي أنا مات مع المسيح في المعمودية فالجسد اللي كان بيحكمني وبيزقني في الغلط بطل مفعوله ولما قمت من المعمودية طلعت من المعمودية معايا جسد الخطية مش ملكة الشيطان ملوش فيه صحيح هو جسد ممكن يغلط وممكن لا لكن ما عادش لازم يغلط ما عادش مستعبد للخطية واضحة الفكرة؟ فبيقول أما الآن يبقى حصل فرق بعد المعمودية فقد تحررنا من الناموس طب هل معنى تحررنا من الناموس أن كانت المشكلة في الناموس لا ما هو سبق وقال لنا الناموس أصله بيخليني أفكر في الخطية أو بيشاور لي على الخطية أكتر أو الناموس كمجموعة من القوانين بيعد علي الأخطاء فأنا مش عاوز القوانين دي اللي بتحكم عليا دايما أن أنا متهم هنتحرر من القوانين دي وهناخد البراءة والبر من المسيح ببلاش تحررنا من الناموس إذ مات الذي كنا ممسكين فيه عشان كده المسيحية بتنادي إن لازم الإنسان يموت بالإرادة يعني إيه يموت بالإرادة يعني يؤمن بموت المسيح وقيامته يموت مع المسيح في المعموديه يعيش حياته مصلوب مع المسيح مع المسيح صلبت أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا وينتظر قيامة الأموات فيبقى المسيح الحقيقي بيصلب جسده أو بيموت نفسه بإرادته عشان يعيش لله يموت نفسه طبعا مش بالحرف يعني إيه يعني الحياة الجسدانية والخطية والإنسان العتيق بيتحداه بيموته من ساعة المعمودية وطول حياته عشان يعيش ملك ربنا أما الآن فقد تحررنا من الناموس إذ مات الذي كنا ممسكين فيه حتى نعبد بجدة الحياة لا بعتق الحرف جدة الحياة يعني الحياة الجديدة وعتق الحرف يعني الحرف الايه العتيق إذا في فرق ضخم في العبود في العبادة. عبادة العهد القديم تتسم بحرف عتيق. يعني إيه؟ يعني فيها نوع من الحرفية. عشان كده تلاقوا فئة الناموسيين والكتبة والفريسين جماعة دول حرفيين جدا. وكل ما كان الواحد حرفي كل ما كان متدين. بينما في العهد الجديد نحن لا نعبد بحرف عتيق لا نقيد بفرائض عتيقة وذبايح عتيقة وحرفية السبت كل ده المسيح كان بيكسر فيه عشان يعلمنا ازاي نعبد الله بروح جديد بحرية الروح لا بعتق الحرف ما بقيناش خاضعين للناموس لأن الناموس يمثل الحرف العتيق يمثل الحرف الجامد إنما نعبد الله بحرية وروحانية أو بحرية الروح هل معنى كده أن احنا سلوكنا هيبقى أقل من اليهودي بالعكس الروح الحر أو الحياة بالروح القدس تخلينا أبرار أكثر جدا من الحياة بحرف الناموس واللي تطلبه وصية ربنا وتعملوا النعمة فينا بالروح القدس أعظم جدا من اللي كان يطلبوا حرف العهد القديم من اليهودي ويعملوا إن قدر بصعوبة واضحة الفكرة اللي عاوز أقولها يبقى هنا بيقول إيه مات الذي كنا ممسكين فيه هذا الجسد اللي احنا كنا ممسوكين منه أو الموتة اللي كنا مستعبدين ليها خلصت بالفداء بالمعمودية حتى نعبد احنا هنفضل عبيد لله لكننا نعبده الآن لا بعتق الحرف وإنما بجدة الروح الروح القدس دي ما كانش يتمتع بيها اليهودي العادي ده كان الروح القدس يسكن بس في الكاهن اليهودي أو في النبي عشان يعمل المأمورية بتاعته لكن اليهودي العادي ما فيهوش الروح القدس لكننا نعبد الله في العهد الجديد بالروح الجديد الروح القدس يعطينا حياة جديدة ميلاد جديد طعم جديد علاقة جديدة أننا نقول لله أبونا برضو دي حتة جديدة وتبقى أهم وصية هي المحبة وتبقى العلاقة مع الله علاقة أولاد بأبوهم وتبقى السماء مفتوحة قدام عينينا ونبقى واخدين على ربنا يعني يقول في حتة تاني في كورنثوس يقول نحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف فرق كتير قوي عن العهد القديم العهد القديم محدش يطول حتى يبص على القدس من بعيد احنا دلوقتي بنبص في عينين ربنا نفتح ستر الهيكل كده ونبص على جسده ودمه وناكله كمان يبقى أصبحت العلاقة ليس فيها الحرف العتيق وإنما فيها الروح الجديد فماذا نقول تعرفين أن بولس بيحب يعمل نوع من الحوار فما فيش حد بيحاوره لكن هو بيتصور المستمع هيسأل إيه هيفكر في إيه لأنه موضوع لاهوتي عميق عاوز يحلله من كل جوانبه عشان ما يسيبش سؤال يتوه واحد ممكن يفكر يقول ايه هل الناموس خطيه عمال تقول تحررنا من الناموس كأن الناموس ده كان حاجة وحشة يعني يا بولس عاوز تقول ان الناموس خطية حاش لو قلنا الناموس خطية يا جماعة وقعنا في بدعة ليه هو العهد القديم ده مين اللي عامله ما هو ربنا برضه وصية ربنا لكن الناموس مش خطية بذاته إنما الناموس شاور على الخطية كشف الخطية فضح الخطية رصد الخطية ضخم الخطية اللي كانت مستخبية وأثبت عجز الإنسان عن أنه يخلص نفسه لكن الناموس في ذاته مش خطية حاشا بل لم أعرف الخطية إلا بالناموس مفهومة؟ معرفتش الخطية غير لما الناموس عرفها هيدي مثل فإنني لم أعرف الشهوة لو لم يقل الناموس لا تشتهي برضه بولس ده حكيم أول حاجة عارفين لو قال لم أعرف القتل لو لم يقل الناموس لا تقتل كانوا قالوا له يا راجل لا طبعا القتل معروف من غير ناموس ده اللي كنا بنسميه في أول إصحاح الناموس الإيه الطبيعي في ناموس طبيعي طبيعة بتعلمنا الصح من الغلط في حاجات لكن كلمة ربنا تعلمنا حاجات تانية احنا مش واخدين بالنا منها يعني الإنسان الطبيعي بدون ناموس عارف القتل حرام والزنا حرام لكن قولة شعور الشهوة الداخلي انه نفسه ياخد اللي عند اخوه لا دي ممكن الطبيعة ما ما تبينهاش قوي لكن الناموس جه بينها وقال له لا تشتهي ما لقريبك فجاب المثل ده بالذات عشان يقول لنا شوفوا الناموس اضاف ايه قال لم أعرف الشهوة لو لم يقل الناموس لا تشتهي لما قال لا تشتهي الله ده أنا طلعت بشتهي ما كنتش واخد بالي ولكن الخطية وهي متخذة فرصة بالوصية أنشأت في كل شهوة يعني جوايا خطية ميل للخطية لما سمعت لا تشتهي مش بطلت شهوة بالعكس افتكرت الشهوة وبقيت اشتهي اكتر او يعني بقيت واخد بالي ان انا عمال اشتهي فالوصية مش غلطانة انما الخطية اللي جوايا استخلت الوصية وثبتت عليا التهمة اكتر وعدت علي أخطاء أكثر وأصبح القانون اللي المفروض نزل لتهذيبي أصبح موجود دلوقتي لعقابي اللي هو الناموس يعني لكن الناموس غلط حاشا القانون اللي عمله ربنا مش خطية ولكن الخطية وهي متخذة فرصة الوصية أنشأت فيا كل شهوة لأن بدون الناموس الخطية ميتة الخطية ميتة يعني إيه؟ يعني ما تتحسبش مش ملهاش مفعول لأنه الواحد بيغلط لكن ما يعرفش إنه بيغلط يقدر يقول ما كنتش أعرف لكن بعد الناموس ما يقدرش يقول ما كنتش أعرف أما أنا فكنت بدون الناموس عائشا قبلا هو طبعا ما كانش عايش قبل الناموس هو جزافا عاوز يقول إن الإنسان العادي قبل ما كان يجي ناموس كان عايش وبيغلط ومش دريان فبيقول أما أنا فكنت بدون الناموس عائشا قبلا ولكن لما جاءت الوصية اللي هو الناموس عاشت الخطية فمت أنا واضحة ولا الله صعبة معلش هو بولس ده عاوز تركيز كده فيلسوف صحيح فبيقول لما جت الوصية صحصحت الخطية كشفت عن الخطية بدال الخطية صحيت أجرة الخطية إيه موت يبقى أنا كده مت يبقى الوصية جابت لي الموت بدل ما تجيب لي الحياة مع أن العيب مش في الوصية العيب كان مستخبي جوايا بس أنا ما كنتش واخد بالي الخطية كانت ساكنة فيا نقولها تاني ولكن الخطية وهي متخذة فرصة بالوصية أنشأت فيا كل شهوة لأن بدون الناموس الخطية ميتة أما أنا فكنت بدون الناموس عائشا قبلا ولكن لما جاءت الوصية عاشت الخطية فمت أنا فوجدت الوصية التي للحياة هي نفسها لي للموت الوصية دي كان ربنا عملها ليه عشان يموتنا لا طبعا الوصية دي ربنا ادها لنا عشان نعيش بيها لكن الوصية اللي ربنا ادها لنا عشان نعيش بيها حكمت علينا بالإعدام فالوصية التي كانت للحياة هي نفسها صارت لي أنا للموت لأن الخطية برضه عاوز يبرأ الناموس فيرجع تاني يقول لأن الخطية وهي متخذة فرصة بالوصية خدعتني بها وقتلتني يعني المشكلة في الخطية اللي جوايا مش في الوصية الوصية بريئة إذا الناموس مقدس عشان اليهود بقى ما ما يقعش معاهم وهو طبعا الناموس مقدس إذا الناموس مقدس والوصية مقدسة وعادلة وصالحة ما فيش فصال في كده محدش يقدر يهاجم وصايا العهد القديم أبدا كلمة ربنا حق كوني أنا ما عرفتش أعملها ده فيه كوني أنا الوصية دي فطلعتني مذنب ومجرم العيب في الخطية اللي جواي لكن الوصية ما فيش حاجة الوصية مقدسة وعادلة وصالحة فهل صار صالح موتا حاشا برضه عشان واحد ما يفلسفهاش ويقول له يعني الحاجة الحلوة بقت بتضر يقول له لا برضه مش الحاجة الحلوة اللي بتضر بل الخطية اللي بيضر الخطية اللي جوه الإنسان هي اللي استغلت الوصية وثبتت التهمة على البني آدم لكي تظهر خطية منشئة لي بالصالح موتا يعني الخطية اللي جوايا دي أنشأت لي بما هو صالح اللي هو الوصية أنشأت لي موت تسببت في موتي الخطية دي عبورا بالوصية أو من خلال الوصية الوصية بريئة ولكن الخطية مش بريئة الخطية اللي جوايا سببت لي الموت بختم الناموس بتوقيع الوصية الوصية قالت أيوة يستاهل يموت لكن الوصية مش وحشة لكي تصير الخطية خاطئة جدا بالوصية فاهمين المعنى؟ يعني الخطية بانت بشاعتها بالوصية بانت قسوتها وقوتها وضراوتها خطية شديدة لسكنة الطبع البشري دي فساد صحيح فساد جوه الإنسان والوصية تيجي ما تعرفش تحل الفساد ده بالعكس تبين ان الفساد ده فعلا بشع وخطية خاطئة جدا لأنها استغلت الوصية وزودت التهم استغلت من الناموس الصالح وطلعتني مجرم بالأكثر ومتهم بالأكثر ومحكوم عليه بالإعدام بالأكثر هو كل ده عشان يعمل إيه يقول لهم حلو والناموس حلو بس نسيبه شوية ونخلينا في إيه في الحياة الجديدة وفي جدة الروح ماشي فإننا نعلم أن الناموس روحي وأما أنا فجسدي مبيع تحت الخطية مبيع أو مباع هي هي الناموس روح يعني إيه يعني كلام ربنا كلام روح يفرح بيه ويعمله الإنسان الروحاني طب هاتولنا واحد إنسان روحاني مية في المية قبل ال... قبل الفداء وعمل النعمة والروح القدس ما فيش الناموس روحيا أما أنا طبعا هو بيتكلم بلغة البشر خلي بالكم أنا كبني آدم يعني أنا إنسان جسدي جسداني مباع تحت الخطية أو مبيع تحت الخطية يعني الخطية مشترياني فأنا مذلول لها الكلام ربنا حلو بس مش عارف أعمله الكلام ده الحقيقة هتحسوه قوي الفقرة اللي جاية دي من أجمل فلسفات بولس طبعا كلمة فلسفة هنا مش مقصود بيها حاجة حكمة أرضية أن يعني في فلسفة روحية مقصود بيها هيعرض لنا بأجمل تعبيرات الصراع الإنساني الممتد عبر كل العصور بين الخير والشر جوه كل إنسان ده صراع محدش فيكم ممكن ما يكونش حاسس بيه دي حقيقة في كل واحد الصح والغلط جواك وفي صراع بينهم والصراع ده يتحسم لما تلجأ للروح تلجأ للنعمة تمسك في ايد ربنا تميل كفة الصح لكن طول ما انت لوحدك الشر يكسب عشان كده قبل الفداء وقبل المعمودية الصراع غير متكافئ وانت غلبان زيه ومظلومين والموت يكسب والشيطان يكسب لكن بعد الفداء والمعمودية الصراع اختلف فبيقول الناموس يا جماعة روحي كلام حلو كلام جميل مين يعترض على وصايا ربنا لكن محدش عارف يعملها أما أنا فجسداني مباع تحت خطية يعني كأن الخطية دفع ثمن ومشترياني مش عارف أتحرر منها لأني لست أعرف ما أنا أفعله إذ لست أفعل ما أريده بل ما أبغضه إياه أفعل يعني إيه يعني أنا مش عارف أنا بعمل إيه وطبعا برضو الواحد يحس كده لما يندم عن أي خطية يقول أنا مش عارف عملت كده إزاي إيه اللي خلاني أعمل كده لست أعرف ما أفعله لأني لست أفعل ما أريده يعني أنا مش بعمل دايما اللي أنا عاوزه أنا عاوز أمشي صح عاوز أحب كل الناس مش عاوز أجيب سيرة حد مش عاوز أغضب أبدا وبعدين أفاجأ إن أنا غضبت أو جبت سيرة الناس طب أنا عملت حاجة ما كنتش عاوز أعملها ايه الحكاية لست افعل ما اريد بل ما ابغضه اياه افعل هو عاوز يأكد ان انا جسداني مش ماشي حر لاني لو ماشي حر خلاص بقول مش هغلط مش هغلط بس انا بقول مش هغلط وبغلط فلست افعل ما اريد بل ما ابغضه اياه افعل فان كنت افعل ما لست اريده فاني اصادق الناموس انه حسن يعني بما اني بعمل حاجات مش عاوز اعملها يبقى انا متفق ضميريا ان وصية ربنا صح لاني نفسي اعملها انا موافق يا رب على كلامك وكل اللي انت بتوصي بيه انا شايفه صح ومعاك حق فيه ويصح نعمله لكن انا مش عارف اعمله انا لست افعل إن كنت أفعل ما لست أريد فإني أصادق الناموس أنه حسن يعني اللي طالبه ربنا معاه حق فيه وكلام مظبوط ومحدش يقدر يختلف إن المحبة والعطاء والبذل وال... وكل حاجة من الحاجات دي كلنا متفقين إنها حاجة حلوة ونصادق وصية ربنا أنها كلام حسن ومع كده مش عارفين نعمله فالآن لست بعد أفعل ذلك إنما بل أنا بل أنا بل الخطية الساكنة في فالآن لست بعد أفعل ذلك أنا بل الخطية الساكنة في يعني عاوز يقول ده يؤكد إن جوايا حاجة بتميلني للغلط أنا لو سابوني حر مية في المية هقول عاوز أمشي صح مية في المية لكن بقولها ومش عارف أعيشها يبقى لازم في حاجة ساكنة فيا بتشدني لتحت فهمتوا الآن لست بعد أفعل ذلك أنا بل الخطية الساكنة في فإني أعلم أنه ليس ساكن في أي في جسدي شيء صالح عارفين بقى الواحد لما يكون تايب يحس بالكلمة دي يقول أنا عارف إن أنا ما فيهاش حاجة عدلة أنا بدل من راسي الرجلية مليان فساد مليان زبالة ده إحساس بولس اللي بيعبر بيه عن كل معاناة الإنسان من كل جيل أعلم أنه ليس ساكن في أي في جسدي شيء صالح لأنه حاسس الخطية مسيطرة فبيقول حاسس مفيش حاجة جوايا عدلة لأني نفسي أمشي صح ومش عارف لأن الإرادة حاضرة عندي يعني لو سألتني عاوز إيه الإرادة إيه حاضر جاهز أقول لك عاوز أمشي صح مفيش خاطي في الدنيا عادة مش عاوز يمشي كويس الإرادة حاضرة عندي وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد لست أجد يعني لست أنجح أن أنا أفعل الحسنى ما بلاقيهاش وقت الجد ما بلاقيش الإرادة تسعفني بلاقي الإرادة تخني وبرضو الكلام ده كلام منطقي لنا نحس يا ما وعدنا ربنا نبطل خطايا وبعدين لست أجد الإرادة نفعة اللزوم يا ما وعدنا ربنا نصلي كتير ونعمل ونعمل وبعدين لست أجد فده صراع يعني حقيقي جوه كل إنسان لأني لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أريد إياه أفعل أنا مش بعمل الصح اللي نفسي أعمله بعمل الغلط اللي نفسي ما أعملوش فإن كنت ما لست أريده إياه أفعل فلست بعد أفعله أنا بل الخطية الساكنة في التكرار للتوضيح إذا أجد الناموس لي حينما أريد أن أفعل الحسنى أن الشر حاضر عندي يعني إيه؟ يعني كأن الشر يسبق ويغلبني أول ما تيجي سيرة الوصية في دماغي ألاقي سلطان الشر أقوى لما تيجي الصح في حياتي ألاقي الغلط يغلب أجد الناموس لي حينما أريد أن أفعل الحسنى يعني أنا ناوي أمشي صح والوصية بتشجعني لكن بلاقي الشر إيه يحضر الأول يسرع ويسبق ويكسب الجولة بل الخطية الساكنة فيه إذا أجد الناموس لي حينما أريد أن أفعل الحسن أن الشر حاضر عندي فإني أصر بناموس الله بحسب الإنسان الباطن يعني لو سألت ضميري أقول لك كلام ربنا حلو حسب الإنسان الباطن أنا فرحان بكلمة ربنا وساعات الإنسان يبقى بعيد عن ربنا جدا ويسمع كلمة ربنا يلاقي نفسه مبسوط ومتحمس وفرحان ويمكن دموعه تنزل طب عارف تتغير وقت الجد يلاقي نفسه مفيش حاجة بتتغير الله ده أنت كنت منفعل بالكلام ومبسوط جدا وموافق على كل حاجة بتتقال إيه الحكاية؟ لا في حاجة غلط في سلطة جوه عاوز أخلص منها الشر حاضر عندي فإني أصر بناموس الله بحسب الإنسان الباطن ولكني أرى ناموسا آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني إلى ناموس الخطية أنا حاسس إن في ناموس تاني جوايا ناموسا آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني يعني أنا بفهم كلمة ربنا ومبسوط بيها وفرحان بيها بلاقي حاجة تاني جوه بتصد وبتعادي وبتقاوم الكلام واللي جوه بيغلب يسبيني إلى ناموس الخطية إلى نظام الخطية يعني وهنا قال الكلمة الجميلة بتاعته بقى ويحي أنا الإنسان الشقي الصرخة دي من أجمل صرخات التائب لما الواحد يبقى سوري يعني في التعبير قرفان نفسه زهق من نفسه كل لما يحاول يغلب يتغلب كل لما يحاول يمشي صح يتهزم كل لما يحكم ربنا الشيطان يكسب الجولة وهو متغاظ لأنه بيحب ربنا فيقول ويحي أنا الإنسان الشقي يعني ويحي طبعا دي معناها يا ويلي يا ذلي زي ما تقولوها يعني أنا إنسان شقي شقي يعني مسكين أو مهزوم أو ضعيف أو متغاظ متغاظ من ينقذني من جسد هذا الموت يا رب مين يشيل جوايا ال- الناموس الآخر ده مين ينزع مني سلطان الخطية اللي جوايا ده من ينقذني من جسد هذا الموت مين مسيح أشكر الله بيسوع المسيح ربنا يبقى الإجابة هم طيب السؤال اللي حير ناس كتير الكلام ده ينطبق ما قبل الفداء ولا ما بعد الفداء ما قبل الفداء مية في المية الكلام مظبوط الشر متملك والإنسان مسكين وعاوز يمشي صح ومش قادر لكن هل اختفى الصراع بعد الفداء والمعمودية؟ لا بدليل ان كلكم حاسين الكلام ينطبق علينا مش كده؟ ايه الفرق؟ الفرق ان انا النهارده معايا سلطة جوايا معايا نعمة جوايا معايا الروح القدس جوايا النهارده اقدر اهزم الناموس الاخر لكن لو سبت الناموس الاخر يهزمني يعني انا بالمعبوديه المترتبه على الفداء مات هذا الجسد اللي هو اقصد ميول الخطيه اتهزمت لكن لان الاراده مستمره لازم يفضل اختيارين ففي انسان عتيق ممكن ينقح تاني يقول لك يلا نعيش غلط زي زمان لو هويته كانك ما تمتعتش بالفداء والمعموديه فاذا هذا الصراع يستمر لاخر العمر لكن فرقي عن اليهودي الغلبان اني معايا نعمه ما كانتش عنده جوايا روح الله اللي ما كانش جواه معايا قوة الصليب اللي انتصر على الخطية اللي ما كانتش في ايده هو كان مهزوم مهما عمل انا هتهزم لو سلمت لو سبت ايد ربنا لكن هو يا عيني مهزوم على طول الخط واضحة الفرق لكن هل الصراع ده مش موجود جوانا لا موجود وكل تائب فينا يحس بالكلام ده ويقول ويحي انا الانسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت يا رب انقذني من هذا الجسد انقذني من اهوائه انقذني من الناموس الاخر انا بحبك انا بحب وصيتك انا مبسوط من كلامك انا عاوز اسمع صوتك لكني أرى ناموسا آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويزبيني إلى ناموس الخطية من ينقذني من جسد هذا الموت أشكر الله في حال بيسوع المسيح ربنا واضحة الفكرة يبقى المسيح هو الحال تمسك فيه الصراع يتحسم لصالح المسيح لصالح النعم لصالح الفداء لصالح الحياة الجديدة تقدر تعيش زي ما ربنا عاوزك تعيش ما عادتش الخطية سلطان عليك إلا لو إيه أنت استسلمت وعشت في الخطية ما حدش هيقول لك ما تعيش إذا نهاية الكلام أنا نفسي بذهني أخدم ناموس الله ولكن بالجسد ناموس الخطية هتستمر الحياة بالذهن بتخدم ناموس الله يعني لما تقرأ وتفهم وتحفظ كلمة ربنا أنت فرحان بكلمة ربنا وبتخدم كلمة ربنا يعني إيه متفاعل ومبسوط وحافظ وماشي مع ربنا لكن بتلاقي إيه الشر حاضر فالجسد ساعات يخدم ناموس الخطية ما يهمكش بقى هي دي رحلة العمر إن فقدت إيه قوم ما تخافش خلاص النهاردة الحكاية بقت في امل كبير وفي رجاء كبير ان سقطت قوم لانه انت مش وش سقوط ان شاء الله تسقط مليون مره الصديق يسقط ويقوم سبع مرات في اليوم لما تبقى صديق عد لكن دلوقتي ما بنعدش معلش لكن برضو ان سقطت اقوم فلا تشمتي بي عدوتي يقول كده في الكتاب لاني اذا سقطت اقوم تقع في اللي وعدت ربنا انك ما تقعش فيه للمرة الألف وبرضه تقول له كده وتقول له يا رب هقوم برضه يقول لك يلا قوم يا حبيبي طب والألف يقول لك وماله وماله مش بعد عليك مش بعد عليك كم مرة وقعت بعد لك كم مرة قمت تاني مش بعد عليك كم مرة وقعت أنا بعد لك كم مرة قمت كل مرة تقوم بعدها لك لأنها معناها أنك شاري الملكوت شاري طبعا مش دافع حاجة بس عاوز الملكوت وعاوزني يبقى أنت ماشي السكة فإذا بالناموس بخدم ناموس بال- بالذهن بخدم ناموس الله ولكن بالجسد أحيانا أخدم ناموس الخطية يعني أضعف وأتزحلق وأعيش زي القديم لكن أنا مش عاوز كده قالها في غلطية احنا خلصنا بس هقولها بدقيقتين نفس الفكرة التانية لما قال ايه لأن الجسد يزدهي ضد الروح والروح يزدهي ضد الجسد وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلوا ما لا تريدوا مش هي نفسها تعملوا في الآخر ساعات الحاجات اللي ما كنتوش عاوزينها ما هي نفس الفكر سماها المرة دي بدل الجديد والقديم سماها الروح والجسد سميها الخير والشر سميها زي ما تسميه لكن يكفي ان احنا في الاخر دايما نقول ايه اشكر الله بيسوع المسيح ربنا عشان كده الاباء علمونا امسك في المسيح في كل حاجه علم لسانك ينادي ربنا يسوع المسيح كل لحظه اتناول كتير عشان تثبت في المسيح احفظ كلمة ربنا الزق للمسيح بكل قوتك تحس ان الخطية تحت رجليك والشيطان يخاف منك مش انت اللي تخاف منه بقى هو اللي يخاف منك وبتلاقي سكة القداسة مش مستحيلة وسكة السماء مفتوحة بس أهم حاجة في الموضوع إيه يسوع المسيح ربنا الذي له كل مجد وكرم الأبد أمين